نور لكل المؤمنين وحكمة الله الكريم وحكمه أمثاله نور الهدى للمتقين هذا مثال لليهود تشبهوا بحمارهم قد أهملوا الحق المبين نبذوا كتاب الله خلف ظهورهم فتمثلوا بحمارهم في الأقصى السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد اللهم لك الحمد كله ولك الشكر كله وإليك يرجع الأمر كله علانيته وسره فأهل أنت أن تحمد وأهل أنت أن تعبد وأنت على كل شيء قدير اللهم لك الحمد حتى ترضى ولك الحمد إذا رضيت ولك الحمد بعد الرضا اللهم لك الحمد في الأولى والآخرة اللهم لك الحمد حمدا كثيرا طيبا طاهرا مباركا فيه ملء السماوات وملء الأرض وملء ما بينهما وملء ما شئت من شيء بعد أهل الثناء والمجد أحق ما قال العبد وكلنا لك عبد اللهم لا مانع لما أعطيت ولا معطي لما منعت ولا ينفع ذا الجد منك الجد في كتير من الأوقات الإنسان منا بيختبر في هذه الحياة بين ما تهواه النفس بين الدنيا بين زينتها بين جمال الدنيا وبين ربنا سبحانه وتعالى وبين الدين في ناس بتنجح في الاختبار ده فبتختار ربنا سبحانه وتعالى وبتختار الدين وبتختار الآخرة فربنا سبحانه وتعالى بيجمع عليهم خيري الدنيا والآخرة وفي ناس للأسف إذا خيرت في يوم من الأيام ما بين الدنيا وما بين الدين هو بيختار الدنيا لو في يوم من الأيام خير ما بين هوى النفس وبين ما يرضي الله سبحانه وتعالى فهو بيختار هوى النفس في كتير من الأوقات بيختار بعض الناس الدنيا وبيقدموها على الآخرة وربنا سبحانه وتعالى ضرب مثل لهؤلاء الذين قدموا هواهم على رضا مولاهم كتير من الناس اللي في يوم من الأيام اختار دنيته والخلود إلى الأرض والركون إلى الأرض على ما عند الله سبحانه وتعالى قال الله سبحانه وتعالى واتل عليهم نبأ الذي آتيناه آياتنا فانسلخ منها فأتبعه الشيطان فكان من الغاوين ولو شئنا لرفعناه بها ولكنه أخلد إلى الأرض واتبع هواه ثم ضرب ربنا تبارك وتعالى مثلا لهذا فقال فمثله كمثل الكلب إن تحمل عليه يلهث أو تتركه يلهث إيه قصة هذه الآيات؟ قصة هذه الآيات باختصار بتتكلم عن عالم كبير هل يا ترى العالم ده كان في بني إسرائيل ولا العالم ده كان عند العرب في الجاهلية ولا هو مثل عام مضروب لكل الخلق بعض أهل التفسير ودول قول طبعا أكثر أهل التفسير إن ده كان نازل فيه بالعام بن باعوراء حبر اليهود الذي أتاه الله سبحانه وتعالى العلوم وعرفه الله عز وجل اسمه الأعظم وبعضهم قال ان الآية دي كانت نازلة في أبي عامر الراهب اللي تراها في الجاهلية لما سمع من اليهود ان الزمان زمان نبي وبعضهم بيقولوا ان الآية دي نزلت في أمية بن أبي الصلت اللي علم ان هذا الزمان زمان نبي فظل ينشد الأشعار التي فيها ثناء على الله ومدح لله سبحانه وتعالى رجاء أن يكون هو النبي المبعوث في آخر الزمان وبعضهم قال لا ده دي عامة لكل الخلق القاسم المشترك بين كله بين كل هؤلاء ان هم لما خيروا بين ما عند الله بين رضا الله وبين اتباع الهوى اختاروا الهوى اما بالعم بن باعوراء فلما بعثه موسى عليه الصلاة والسلام لملك الجبارين علشان يدعوه الى الله سبحانه وتعالى كانت النتيجة ان بالعام بن باعوراء يعني خيره ملك الجبارين بين أن يعطيه أموال كثيرة عظيمة ويتبعه ويترك موسى عليه الصلاة والسلام وبين أن يعود إلى موسى فقيرا لا مال له فكان في الوقت ده لما اتحط في الاختيار بين الأموال والجاه والسلطة كانت النتيجة أنه اختار الجاه والمال والسلطة وساب الدين كحال كثير أو بعض العلماء اللي ممكن في يوم من الأيام يبيع دينه علشان فتوى يرضي بيها سين أو صاد أو عين أو إنه في يوم من الأيام عايز ينال منصب معين فيبدأ يبيع دينه ويبدأ يفصل فتاوى على وفق ما يحبه الناس ويرضاه الناس ما عندناش مشكلة أبدا لو الناس عايزة تشرب خمرة خلاص هنفصل لهم فتوى تبيح لهم الخمرة ولو الناس عايزين ان هم يبقى عندهم كلاب ويمسكوا الكلاب ويعيشوا الكلاب والكلاب تنام معاهم جوه البيت فاحنا ما عندناش مشكلة ممكن نصوص كتيرة نجنبها ونحيدها ونضعفها كمان لو عايزين علشان الفتوى ترضي الناس او على الاقل الناس تبقى راضية عنا وابقى مشهور في الفضائيات ونحو ذلك في ناس كتير كده فربنا سبحانه وتعالى ضرب مثل لهؤلاء فقال ربنا تبارك وتعالى في شأنهم قال ربنا تبارك وتعالى فانسلخ منها أي من الآيات من العلم انسلخ تماما من الجهة اللي كان فيها رضا ربنا سبحانه وتعالى فأتبعه الشيطان فكان من الغاوين ولو شئنا لرفعناه بها كان ربنا سبحانه وتعالى هيرفعه بالعلوم التي أتاه الله عز وجل إياها ولكنه أخلد إلى الأرض وده حال كثير منهم أخلد إلى الأرض والمقصود بالأرض هنا الزينة المال الفلوس العقارات عطاءات الدنيا ولكنه أخلد إلى الأرض وربنا سبحانه وتعالى لما اختار الكلمة دي بالذات علشان يقول لنا أخلد إلى الأرض معناها أنه كان زمان بعد ما كانت نفسه نفس علوية سماوية تحوم حول العرش أصبحت النفس النهاردة خلاص آخرها خلاص أن هي تكون أرضية سفلية نسأل الله سبحانه وتعالى السلامة ولكنه أخلد إلى الأرض واتبع هواه ثم جاء بقى المثل بتاع النهاردة مثل الإنسان اللي بيخير ما بين الدين وما بين الدنيا هو بيختار الدنيا لا يختار الدين أبدا لو خير بين الدنيا والآخرة هو بيختار الدنيا أنا مش عايز آخرة وده حال على فكرة ناس كتير إلا ما رحم الله سبحانه وتعالى الناس اللي هي دايما بتتحط في الاختبار ده يتحط النهاردة انه يرضي المدير بتاعه في الشغل على حساب الدين فهو على طول هيسيب الدين علشان يرضي المدير بتاعه في الشغل حاجات كتير من هذا المنطلق ان يرضي صاحبه او يرضي ربنا فهو بيختار رضا رب اختار صح يختار رضا صاحبه على رضا ربنا سبحانه وتعالى فربنا سبحانه وتعالى ضرب له مثلا في غاية السوء فقال ربنا تبارك وتعالى فمثله كمثل الكلب إن تحمل عليه يلهث أو تتركه يلهث الإمام الأصفهاني رحمة الله عليه في كتابه الماتع الذريع بيقول وهذا تحذير من الله سبحانه وتعالى لكل إنسان قدم هواه على رضا مولاه ده تحذير من ربنا سبحانه وتعالى مقصود المثل ده ان ربنا بيحذر الإنسان اللي بيقدم هواه على رضا ربه ومولاه سبحان الله قال يعني ابن عباس رضي الله عنه أخلد إلى الأرض يعني أخلد إلى شهواته أخلد إلى رغباته ابن الجوزي بيقول هذه الآية هي أشد آية في كتاب الله عز وجل على أهل العلم إذا اتبعوا الهوى لما في يوم من الأيام بعد ما كان العلم هو اللي بيقود للأسف أصبح الهوى هو اللي بيقود فابن الجوزي بيقول أنا ما أعرفش في كتاب ربنا سبحانه وتعالى آية أشد على أهل العلم من هذه الآية ابن القيم رحمة الله عليه بيوضح لنا ايه وجه الشبه ما بين هذا الإنسان اللي باع دينه وباع آخرته وباع ما يرضي الله سبحانه وتعالى علشان يختار الدنيا بتاعته فكان بيقول ضرب الله عز وجل له مثلا بالكلب اشمعنى الكلب قال لأنه أخبث الحيوانات وأنجس الحيوانات فلا يعلم في الشريعة نجاسة أشد أو أغلظ من نجاسة الكلب والخنزير أشد أنواع النجاسات وكأن ربنا سبحانه وتعالى بيوضح لينا قد إيه الإنسان اللي في يوم من الأيام بيخير ما بين ربنا وبيخير ما بين هواه فاختار الهوى إن هذا الاختيار هو من أنجس وأخبث الاختيارات اللي ممكن في يوم من الأيام الإنسان يختارها فمثله كمثل الكلب إنه في يوم من الأيام يدور على رضا نفسه على رغباته على شهواته ولا يبحث عن رضا الله سبحانه وتعالى فضرب مثلا بالكلب لأن هذا الأمر الأمر الثاني وضرب مثلا أيضا بالكلب كما قال ابن القيم رحمة الله عليه لأن همة الكلب لا تعدو بطنه همة الكلب ما بتعديش مساحة بطنه بس هو همة الكلب دايما عايز ياكل فقط لا يفكر إلا في الأكل سواء كان شبعان سواء كان مش شبعان جعان هو دايما مناخيره في الأرض مناخيره في الأرض عمال يشمشم علشان عايز ياكل عمال يشمشم عايز ياكل فهمة الكلب لا تعدو بطنه وفي كتير من الناس همته دايما لا تعدو إلا شهوته إلا شهوته إلا رغباته إلا ما يريد بس في ناس اختياراتها كده نسأل الله سبحانه وتعالى السلامة ممكن في يوم من الأيام يجي له شغلانة كلها أموال محرمة وكلها بعد عن الله عز وجل ولكن بمبلغ كبير وشغلانة تانية تعيشه مستور يختار الشغلانه اللي فيها مال حرام ونحو ذلك كل ده يظن ان هو هينال الخير ده كله ولكن ربنا سبحانه وتعالى قال لنا وفصل لنا المساله فكان من الغاوين ضرب الله سبحانه وتعالى له مثلا بالكلب لان اسوا اختيارات ممكن تل- تجدوها دايما من اي حيوان تلاقوها دايما اختيارات الح- ال- الكلب يعني بعض الاسود مثلا او النمور لا تاكل الا الفريسه التي اصطادتها بنفسها لسه ميته حالا الان أما الكلب فوالعياذ بالله اختياراته كلها سيئة فالكلب كما قال ابن القيم رحمة الله عليه ي- ي- يعني يقدم الجيف على اللحم الشهي ويقدم العذرة على الحلوى الكلب لو قدامه شيء ميت وشيء قدامه كده لحم مشوي مثلا على الفحم يترك الطيب ويبحث عن الخبيث الكلب من طباعه لو قدمت له العذرة العذرة أعزكم الله والحلوى يترك الحلوى ويبحث عن العذرة لأن اختياراته دايما سيئة وربنا سبحانه وتعالى بيقول لنا سبحان الله هؤلاء الذين قدموا هواهم على رضا مولاهم للأسف اختياراتهم دايما سيئة كاختيارات الكلب نسأل الله سبحانه وتعالى السلامة كذلك أيضا ضرب الله سبحانه وتعالى لهم مثلا بالكلب لأن نفسه أرضية سفلية في حين أن المسلم ينبغي أن تكون نفسه نفس علوية سماوية ضرب الله سبحانه وتعالى مثلا بالكلب لأنه أكثر الحيوانات هوانا وأرضاها بالدناية الكلب دايما لا يرضى إلا بالدناية ضرب الله لهم مثلا بالكلب لأن سبحان الله الكلب مهما أطعمته هو عايز المزيد عايز المزيد عايز المزيد وهكذا حال هؤلاء اللي دايما بيقدموا هواهم وشهواتهم ورغباتهم على ما يرضي الله هو كل يوم عايز زيادة هو كل يوم عامل- عايز هل من مزيد هل من مزيد فلا يزال ينتقل والعياذ بالله من سوء إلى أسوأ من سوء إلى أسوأ حتى والعياذ بالله يهلك في الدنيا ويهلك في الآخرة سبحانك ربي ما أعظمك وما أعظم هذا الكلام الذي ترسم به حال كثير من الناس في حياتنا هذه الناس اللي بتقدم هواها على رضا ربها ومولاها أسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعلنا وإياكم ممن يسمعون القول فيتبعون أحسنه وأسأله سبحانه وتعالى أن يرزقنا فهم هذه الأمثال والعمل بما فيها هذا وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم هذا مثال لليهود تشبهوا بحمارهم قد أهملوا الحق المبين نبذوا كتاب الله خلف ظهورهم فتمثلوا بحمارهم في الأخسرين أمثال قرآن الكريم لخلقه طبس تألق نوره للمهتدين خير الكلام كلام رب العالمين